اهلا بيكم في بودكاست نقطة ومن اول السطر انا رضوى موسى هكون معاكم كل اسبوع من خلال صفحة جديدة مع ضيف او ضيفة جداد هيتكلموا فيها عن محطات مهمة في حياتهم صفحات بيحبوها وصفحات قفلوها وصفحات يمكن لسه ما اتكتبتش
جايه النهارده وبفكر هلبس ايه واحط ايه على ايه وعماله اظبط وبعدين قعدت اقول هو انا حامله الهم قوي كده ليه ده انا ضيفتي شخصيا النهارده the queen of عادي وببساطه ومش مهم معناها يعني ايه fashion icon بس كده بتقول I'm different I'm unique I'm breaking boundaries مش لازم خالص الستات تبقى متوتره في الحاجات دي وفي الاخر هيبقى شكلك حلو وامور و- وتحفه معايا النهارده the brave ساره العمري ومبسوطه جدا جدا on every level لانك يا ساره بالنسبه لي شخصيه مختلفه قوي مختلفه في كل حاجه وبيبان فيكي ك character وبيبان فيكي في ال label بتاعك وبيبان فيكي في شغلك فاولا hi وازيك مقدمة تخض قوي موضوع أبسط فعلا من كده بكتير الموضوع ابسط من كده بكتير وانا النهارده حسيت ان انا I need to be inspired by you يعني انا كل يوم بقعد افكر الحته دي وده لايق على ده وانت you make it very effortlessly كده اللي هو يعني هو مش يا عارفة جماعة.
ازاي تصدقي I think هي زي ما كل واحد بيتخلق بحاجة معينة شاطر فيها I think هي دي كانت أنا نزلت معايا في ال manual يعني ما عملتهاش ما اشتغلتش حتى عليها يعني هي جاية كده في ال...
دي حاجه حلوه ان انت تعرفي تظبطي الدنيا ببساطه وسهوله طب نبدا بقى بقى اول حاجه والذ حاجه probably الحاجه اللي كل الناس يعرفوكي فيها وهي ساره العمري the fashion designer احكي لي كده دي بدات ازاي بدأت لما كنت بعاني ان انا آه، to express myself out آه، خدي بالك انا في phases كتير قوي في حياتي in terms of آه، من من ما فيش modesty لحد ال modesty المتشددة جدا لحد ال modesty اللي نص نص لحد فانا مريت ب phases كتيرة قوي ففي phases منها في حياتي my character كانت بتستخبى يعني بتطمس completely انا قعدت سنتين آه، ونص من حياتي آه، مغطيه وشي منتقبه بس surprisingly I was fighting حاجه nature عندي فكنت المنتقبه اللي لابسه اسود في اسود ماسكه شنطه صفرا مثلا عايزه فاللي هو- pop of color حاجه مش عارفه مش عارفه يعني مش بفكر وعلى فكره ما ببقاش اللي هو ايه ايه ده I look weird لا ما انا مش شايفه ان انا I look weird this is me فانا دايما هتلاقي عندي حته اللي هو I'm trying to show myself فكانت طريقه ال expression بالنسبه لي ال fashion لما اخترت بقى ان انا ابقى modest كان صعب جدا جدا عليا ان انا to express ده آه وبعدين اخترت ان انا ابقى محجبه فالحجاب حط لي restrictions كتيره جدا آه هي ليها قوانين كده فطب ازاي هفضل جوه القوانين ده اللي, اللي محطوطه بشكلي ب... بان انا I'm telling this is me انا هنا وبني ادم ليا راي وليا كيان وي وي وي فكان صعب جدا ما كنتش لاقي حاجه في ال market to express myself plus ان كان في عذاب ال layering بقى يلا وهاتي و body مش عارفه اعمل اه ازاي كنا و- حاجات نص كم وتحتيها كم طويل عشان ما كانش كارثه فيه كارثه والحر catering.
والبتاع و- فاللي هو بالنسبه لي لا لا لا لا- لا الدنيا يا جماعه ابسط من كده بكتير ف I started اللي هو طب انا هعمل الاول حاجات امشي نفسي بيها وبعدين لقيت ان في ناس كتير قوي محتاجه ده ف I decided ان انا I will take this journey to express myself واساعد الناس طبعا واساعد نفسي في الاول يعني بس بس هو ال style بتاعك is very different يعني اللي يبص على ال pieces بتاعت سارة- انا ممكن اعرف ان ال piece دي بتاعت ساره العمري من غير ما اشوف ال label بتاعها لمجرد ان انت قلتي كلمه صح اكسبريس myself احب اعبر عن نفسي هي مش قطعه لبس هي مش skirt هي مش top هي فيها حركه هي فيها فكره tell me more على كده مثلا ايه انا بحاول انا لان انا ببقى دايما curious اللي هو ايه يعني what was she thinking لما لما رسمت ال skirt دي مثلا كان في ايه اللي بيحصل is it a process انا بحب احلم يعني انا كل حاجه في حياتي ماشيه بالاحلام اللي هو انا بحلم النهارده انا عايزه ابقى كذا في خلال كام سنه بحلم آه ب lifestyle معين بحلم بشكل معين بحلم برصة بيت حتة معينة فأنا بحلم أنا لابسة إيه يعني أنا فعلا literally إذا كان بحلم وأنا نايمة بجد يعني أصحى من النوم الساعة 3 بالليل إيه ده أنا شفت design فظيع في notebook جنبي كده صغننة ممكن أحط فيها tips لأني السن بقى وبتنسي وكده ودايما الأحلام تيجي بقى في عز الليل كده وفي بقى الحلم وأنت صاحية وأنت مفتحة عينك يعني فأنا دايما ب- بحلم بال انا حاسه بايه فانا لابسه معاه ايه شكله عامل ازاي انا ال process بتاعتي احلام عامه يعني بس عشان الناس اللي بيقولوا طب what inspired you هو يا جماعه مفيش يعني هضحك عليكم قوي لو قلت لكم يعني بيحاولوا يطلعوا مني الكلام بالعافيه it's not even there يعني انا ما شفتش مثلا الشجره فالهمتني ب ال pyramids عملت معايا إيه، ده مش موجود عندي خالص انا كل آه، افكاري وحاجتي based on dreams بس هو تحسي فيها باحساس ال freedom او الحريه ده كده كده ايه هي الحريه لا الحرية بحر ده بحر الحرية بالنسبة لي أنا عايشة عشان الحرية يعني أنا بالنسبة لي أنا I'm fighting الحرية حرية الفكر وحرية الاعتقاد وحرية المظهر وح- وحرية ال belief يعني حتى الحرية بين العبد وربه يعني ازاي to interactي مع ال creator بتاعك لا الحريه حاجه كبيره جدا ومسؤوليه كبيره جدا وانا م- عندي اعتقاد ان الحريه آه، كاحساس موجود بس الانسان الحر اللي بيقول على نفسه حر هو في الحقيقه مش حر فاهمه قصدي ولا حاسه ان انا معاكي لسبب مش مش فاهمه قصدك او فاهماه بس حاسه ان انا concept الحريه بالنسبه لي مسؤوليه كونسبت الحريه بالنسبه لي مكتوم شويه في مجتمعاتنا لان ان انت تقولي انا محجبه انا ملتزمه انا كويسه بس انا حره كلمه حره دي دايما بتبقى بتتوظف بان انت يا اما مش عايزه حد يكلمك مش عايزه حد يقول لك تعملي ايه وما تعمليش ايه محدش يقول لي البس ايه وما البسش ايه بس هي مش معناها ان احنا بنكسر القيود احنا بنوظفها اه بصي انا هشرح لك اكتر شويه انا حره بمعنى ان انا هعمل whatever انا عايزاه كانسان بس انا في نفس الوقت انا عندي اعتقاد ان انا جايه الدنيا دي وفي قوانين بتحكمني فانا حره بس في اطار box معين ايه بقى ال box اللي انت عارفه ان انت جواه انا بالنسبه لي مثلا ال- ال box اللي انا جواه آه، اعتقاداتي آه، الدينيه مثلا مش معنى كده ان انا يعني قديسه ده مش موجود خالص بعمل حاجات وحشه بعمل حاجات كويسه بعمل حاجات حلال بعمل حاجات حرام بغلط انا في الاخر بني ادمه بس انا حاطه لنفسي frame أح- بحاول على قد ما اقدر ما اطلعش عنه جوه ال frame ده انا حره بس في بقى حطي بقى مع ال frame ده في حاجه تانية اسمها عارفه لما بيقولك ايه آه ل- لكل مكان ليه لبس معين لكل يعني انا برضو somehow I respect ال culture يعني انا مش هروح آه مكان آه في العرف فيه مثلا مثلا ده حاجه مش موجوده ان آه، اللون الاحمر فيه حاجه مثلا دمويه او او او واروح لابسه احمر from head to واقول محدش ليه دعوه بيا طالما انا اخترت ان انا اروح المكان ده ف I have to respect بيجي بقى ال respect فلو انت فاكره ان انت حره لا انت مش حره ما تفرضيش نفسك على المكان احترمي المكان بالظبط نفسه مش عايزه ما تروحيش لو انت مش مقتنعه ما هي تروحيش دي أصلاً.
حريتك.
دي حريتي هل حريتك دي سببت لك مشاكل اه جدا طبعا طبعا ازاي الست الشرقيه اللي بتحارب على الحريه دي انت فاكره نفسك مين وكان تفسير الحريه بالنسبه للناس اللي بتحاربك ايه شايفين ان انت عايزه تعملي ايه آه، عايزه تخرجي عن المألوف وانا في الحقيقه م- مش شايفه ان انا خارجه عن المألوف انا ممكن بحب حاجات different بس انا زي ما بقول لك هو كل انسان بيتخلق بكتالوج يعني بحاجات في ال manual بتاعته يعني ممكن تبقى في حاجات عندي مش عندك في حاجات عندك مش عندي فانا جاي في ال manual بتاعي انا دايما بياخد عناية الحاجات ال different مش بستنى اختار ان ده different فبروح اعمله فاهمه قصدي فاهمه قوي وحاسه ان هو ده الخروج عن المألوف هو ان انا مش كل اللي بيعجب الناس كلها هو اللي بيعجبني بحتاج في اوقات كتير لازم تقنعيني يعني انت كحد بتقولي انت حره وده انت كده خرجتي عن المنطق و... طب اقنعيني وانا انا بحب اسمع على فكره يعني مش اللي هو ده لا هو انا كده بقى لا يعني انا كده بقى دي مش مش موجوده عندي بحب اسمع واحب اتعلم واحب اراجع نفسي وحتى لو في الاول لو حد بيهاجمني ممكن ابقى اللي هو اجريسيف شويه في الاول بس بعد كده هاخد الكلام واقعد
process اه طبعا طبعا ما ممكن ابقى انا غلط وعلى فكره حاجات كتيره قوي كنت شايفاها في الاول صح بعدين by time اكتشفت ان هي غلط في حاجات كنت شايفاها ان هي غلط جدا and by time شفتها لا هي صح جدا عايزه بقى اكلمك هرجع لك للنقطه دي موضوع الغلط والصح وان احنا بنراجع نفسنا بس قبل ما اقول لك دي ساره العمري أم business woman من اوائل الناس اللي عملت حاجه اسمها label local designer مصري و different وزي ما بقول لك فعلا هو لو الناس عارفه ال line بتاعك هيبقوا يبصوا كده ال piece دي ساره العمري مختلفه كده مختلفه و you can feel الحريه اللي فيها انت مش متجوزه دلوقتي لا وال business بتاعك بتنزلي seasons كل season و very open about ال designs ازاي بتتغير مع شخصيتك وهي بتتغير وكل الكلام ده كله اني chapter في حياه ساره اللي انت حسيتي فيه انا محتاجه اكسر القيود دي انا مش انا انا لازم اطلع بره هنا دخلة ال 30 كانت بالنسبة لي سربرايزنج لأن آه، أنا طول عمري في حاجة جوايا حاجة محطوطة جوايا أنا مش عارفة هي إيه وما زلت على فكرة أنا مش قادرة أفهم قوي إيه ال- إيه اللي عمال يحركني شوية ده ففي حاجة جوايا دايما بتقولي حسي في حاجات كتير قوي كنت بعملها وأنا مش حاساها لمجرد إن بيتقالي هو ده الصح فكنت بحاول اللي هو ايه ابقى الشخص اللي عايز يمشي جنب الحيط ويمشي الدنيا وخلاص فكنت بدوس على نفسي بحارب الحته اللي جوايا اللي عماله تحركني دي واقول مشي حالك مش لازم تقتنعي الدنيا هتبقى سهله آه، سلمي ما هو انا بالنسبه لي انا اقتنعت بالاسلام فالاسلام يعني تسليم سلمي كان عندي مفاهيم مغلوطه كتير جدا جدا في الاسلام في الاسلام وفي الحياه عامه يعني فلما جيت دخلت في التلاتين فعلا يعني من اول ما دخلت في التلاتين في حاجات كتير قوي اتغيرت من ضمنها my taste buds مثلا في حاجات كنت ب- ما بستحملش آه، ادوقها بقيت ادوقها بحبها وفي حاجات كنت بخاف منها جدا ما بقتش اخاف منها خالص في يعني دايما اسمع ان دخلة التلاتين مختلفة وبتاع بس عمري ما تخيلت ان للدرجة دي مع دخلة التلاتين بقى حسيت اللي هو انا عايشة محبوسة في جسمي كنت من كتر ما بجبر نفسي على اعملي الصح مش الصح ال- المقياس بتاعي الصح اللي هو اتقال لي عليه كنت حاسه ان انا محبوسه يعني كنت حاسه ان انا مش عايشه هل خوفا من الرد بتاع اللي حواليكي انا عايزه اعمل الصح عشان ما حدش يقول لي انت ما بتعمليهوش ليه أه لا حاجتين انا ما بحبش اسمع كلمه تضايقني مش خوفا من الناس بس انا ما بحبش آه، اسمع كلمه تجرحني تضايقني فكنت دايما بحب ابقى the right person اللي هو محدش يمسك عليا غلط فاهمه بس انا من جوايا بقى ايه في شقلباظات وصعب قوي ان انت ما حدش كل الناس لان في حد هيمسك انت طبعاً، ما طبعاً.
تقدريش ترضي الناس كلها لا لا لا صعب جدا فهتلاقي نفسك بتلوني انا انا هعمل ده قدام امي عشان امي ما تقوليش انت قدام ما- ابويا قدام لا لا ما صحابي.
كانتش عندي دي خالص ما كانتش أوكي.
عندي اعملي قدام بالعكس انا بالنسبه لي انا لازم ابقى شخص واضح جدا ما بيكذبش خالص واقعد اتناقش واجيب اخر اللي قدامي عشان يقبل باللي انا بعمله يعني كان عندي طولة بال رهيبه دي اول حاجه تاني حاجه كان عندي آه الكلام ده انا قلته قبل كده كان عندي I was emotionally and religiously and mentally abused بشكل مرعب وده ناس كتيره جدا جدا جدا بيعملوه هم مش واخدين بالهم ومع الاسف بيتطبق في مجتمعاتنا على الشعوب بطريقه ما حدش واخد باله يعني واخد باله منها اللي هو ايه انا هحبسك آه، في- ب- من باب مثلا تانيب الضمير عذاب الضمير هحبسك من باب انت انت عنيف قوي انت جبار قوي انت ظالم هحبسك جوه آه، جهنم وبئس المصير افكار كتيره جدا جدا جدا مغلوطه اتربت فينا ك- واحنا اطفال و- وكمجتمعات بتكبري بيها فبتبداي بتبقي خايفه من كل حاجه انت بتعمليها فبتبقي عايشه في صراع اللي هو المجتمع رافض ده والاهل رافضين ده والدين رافض ده وحاجات كتيره قوي بتتحط فبتبداي تكشي من الانسان اللي انت عايزه تبقي تبقيه حقيقي اديني example كده لحاجه كنت حاسه ان هي لما جات لك اللحظه بتاعت ده this was abuse لان وانت بتقولي emotional و religious ممكن من باب الحب والخوف عليكي وان انا نفسي اشوفك احسن واحده و و و و و وقدر انا امك صاحبتك جوزك اي حاجه هقعد اقول لك البسي ده وما تلبسيش ده وما تعمليش ده واعملي ده ايه حاجه اديني example انا اصلا ضد فكره الاجبار البسي يعني بصي انت بتدي example البسي ده وما تعمليش ده مين قال او او لابسه ده ليه دي حاجه برضو بقى فيها استحقاق عندنا في مجتمعاتنا ان حد يقول ايه مش تقفلي ده شويه آه، عارفه عارفه عارفه عارفه مش- النظام ده عارفه مش إيه؟
عايزه افهمها اوضح قوي بس عارفة.
حاسه اللي هو هو ده حجاب انا ماشيه بمقوله عايشه بيها في حياتي ما لا يدرك كله لا يترك كله والله ده اللي انا قادره اعمله هحكي لك على حاجه انا في مره رحت كنت مسافره مع جوزي وكان رايحين نحضر فرح وحاطه مانيكير وجه ميعاد صلاه الجمعه فهو دور على جامع في البلد اللي احنا كنا فيها ودخل يصلي وانا واقفه بره لابسه جينز اه لابسه كم طويل وحجاب وكل حاجه بس مش حاسه ان انا لابسه يعني واسع و- وحاطه مانيكير وبتاع يعني هخش الجامع كده ازاي فلاقي شايفه الناس كلها داخله من وقفت قلت ايه لا مش هفوت الصلاه يعني خلاص هدخل بقى وخلاص ربنا تقبل يعني يبقى بدا اني هقف بره اسمعهم وهم بيصلوا جوه وما ادخلش عشان يعني كده هدخل وخلاص ودخلت وفي وسط الصلاه انا شايفه ان في ست كبيره جت آه، من مكانها وجت وقفت جنبي وراحت آه، مخبطه لي على ايدي كده ده كده انا بقول الله اكبر حرفيا ولقيت في حد بيعمل ايه كده فاللي هو انا فاهمه في حاجه معينه وبتقولي صلاتك مش هتتقبل انا ساعتها عارفه اللي هو انا كنت حاسه عايزه اعمل ايدي كده ومكسوفه قوي من نفسي و- والناس كلها بدات في الصلاه وانا واقفه كده اللي هو امشي بقى ولا اعمل ايه واللي ج- وخلاص ما انا صلاتي مش هتتقبل يعني انا مش عارفه اقف قدام ربنا انا مش كويسه زيك انا مش بشطارتك انا ربنا مش هيبص لي زي ما بص لك كملت واتعصبت قوي في الركعه الثانيه هو اكيد صلاتي مركزه يعني هو هو ممكن تبقى صلاتي اليوم ده ما اتقبلتش لاسباب اخرى ان انا ما كنتش مركزه في الصلاه بس انا فاكره ان انا في الركعه الثانيه اتعصبت قوي هو انت بتلمسيني ليه؟ ليه اديتي لنفسك الحق ان انت تلمسي جسمي؟ حتى لو كانت ايدي وليه اديتي لنفسك ومين اللي قالك ان النصيحه كده لو انت قاعده في مكانك وشايفه ان انا كنت ممكن ابقى احسن من كده شويه كل واحد فينا شايف ان هو دايما فيه جزء تطور ليه تنبهيني بالاسلوب ده ومن ساعتها انا بقيت احساسي اللي هو انا هعمل اللي هقدر اعمله وهفضل دايما اجتهد اني اعمل الاحسن اللي عايز يقول لي ياخدني الصاحب ساحب بحب بلذاذه مش بتعنيف فانت عملتيها ازاي ان انت كنتي منقبه وقلعتي النقاب ولبستي حجاب يعني دي في حد ذاتها ولا انت قلعتي النقاب وما لبستيش حاجه اصلا بعديها عملتي ايه بعد ما قلعتي النقاب هو انا عملت ايه قبل ما البس النقاب وانا لبست النقاب من من لا شيء الى نقاب آه فكان الموضوع غريب جدا غريب على اللي حواليا وغريب على نفسي ما كنتش فاهمه اولا انت اصلا ما كنتيش محجبه كنت ن- يعني محتشمه وبعدين من يعني بصي من عشرة ولا لألف فاهمة لو ما فيش واللي هو يلا هوبا هو ده و... وده اللي انا عايزه اعمله وهو ده اللي انا حاسه إن أنا- كنت صغيره جدا كنت 18 ولا 19 سنه حاجه كده يعني خطوه جريئه خطوه جريئه في وقت انا اصلا كنت في عز الجامعه كمان اللي هو الوقت اللي انت بتبقي المفروض تبقي outgoing قوي فيه و exposed قوي وكده بس دايما جوايا كان حته آه بدور عارفه الناس اللي هي طول ما هي قاعده بتفتش انا عاي... انا هقعد افتش لحد ما اوصل آه، الطريق ده اخدني for a while و I'm glad على فكره ان انا جربت ده عشان افهم واحس واتعلم فلما اروح الناحيه التانية طبعا في كان في probability ان انت ممكن تروحي الناحيه التانية خالص لل extreme لان حب ان انا اقرب من ربنا قوي قوي ممكن ساعات من غير توجيه يخوفني فاروح في اتجاه تاني زي ما انت بتقولي versus ان انت تبقي عايزه تقربي من ربنا ف تعرفي ترجعي تاني مش كل الناس بتعرف تعمل اللي انت عملتيه ال balance ده آه، ما هو ال balance ده صعب قوي يا رضوى هو صعب قوي صع- يعني من اصعب الحاجات اللي في الدنيا ده ان انت to find the balance يعني آه، وانا مش بدعي ان انا حد لقى ال balance خالص لا انا هتلاقي في بالنسبه لناس كتيره في حاجات كتيره قوي انا بعملها extreme وبالنسبه لناس تانية extreme الناحيه التانية انا بعمل اللي هيريحني اللي اللي انا انام بالليل على المخده وانا انا تمام انا مرتاحه مين اهم من ساره العمري انه يبقى مرتاح او راضي او مبسوط قبليه طبعا ده ربنا سبحانه وتعالى يعني ما ما فيش نقاش بس كتير قوي برضو بعمل حاجات مش صح واقعد اقول له ممكن تسامحني بليز انا عارفه ان انا غلط بس مش قادره هو دايما في حوار يعني خلاص بقى طبيعي في حوار فلو حد هيجي قبليه فهيبقى ر- ربنا لو حد هيجي بعديكي ولادي بس بس لو ربنا راضي وانا مبسوطه ومرتاحه واولادي تمام بالظبط كده خلاص اه انا بيبقى دايما عندي آه، بحب قوي ابوظ دهول فكره او الايديا من ان احنا نقول نقطه ومن اول السطر في حياتنا ان احنا بنقلل حجم الفكره دي احنا بنفتكر ان احنا لازم في خطوه واحده في حياتنا كده وخلاص بس احنا بنقولها كتير وفي تشابترز كتيره في حياتنا بنقول ايه ثانيه واحده بقى احنا محتاجين نبدا من اول وجديد ده انا ده, ده this is not working او انا عندي اكتر اقدمه او انا عايزه احسن من اللي انا فيه الشابتر ده اللي وصل ساره ان هي تكون الشخص المودست اللي هي راضيه عن نفسها فيه دلوقتي حصل في اوائل الثلاثينات وخد منك وقت قد ايه جيت في وقت التلاتين ده عندي غضب رهيب كنت ببص في المراية أقول ده مش أنا العيشة دي مش أنا اللي أنا بعمله ده مش أنا قعدت أفتش جامد قوي قوي تحت جوه بالزيادة آه، لدرجة إن مين قال إن الاعتقاد اللي أنا اتربيت عليه وكبرت عليه وبقى شيء مسلم في حياتي هو ده اللي أنا عايزاه وهو ده الصح انت بتتكلمي على الدين اعتقاد الديني طبعا لان انا بالنسبه لي انا ما درستش وما اتعلمتش هو كلها بتبقى حاجات خارجيه عليكي ناس بتقولك ناس بيقولك هو ده ده الصح انت في البطاقه مسلمه انت طب يا جماعه وانا اختياري فين ما الواحد عشان يعمل حاجه ويتقنها ويفهمها ويعملها باحساس لازم يختارها وعشان تختاريها لازم تختاريها على اقتناع عشان تقدري تسلمي عشان تقدري يعني عارفه الام اللي هي بتصحى من عز النوم آه، عشان خاطر ابنها ما اعرفش ايه والحاجات دي كلها هي بتقوم بقلبها هي لو هي ما بت ما بتحبش اللي هي بتعمله ده هيبقى صعب قوي تدي ال maximum فيه فهو بالنسبه لي it's exactly the same هو انا مش عشان اتقال لي انت في البطاقه بقيتي مسلمه فانت مسلمه وده ال manual take it or leave it لا انا اسفه ففي حاجه وقفتني قعدت قافله على نفسي من سنه ونص اه من سنه لسنتين بكتير قوي 29 لل 31 بحاول اكتشف لان انا كان عندي غضب كان عندي غضب من ال من اللي بيتقال لي آه، وانا جوايا my creator مش كده اكيد مش هو اللي بيقول لي كده اكيد اكيد مش بالطريقه دي اكيد مش الكلام ده احنا في rules general احنا فاهمينها الصلاه والصوم والزكاه والحاجات فاهمينها إن محدش يقتل محدش يسرق مفهوم بس في حاجات deeper ليه محدش بيكلمنا فيها ليه محدش بيقول قبل ما اقول لولادي جنه ونار اقول لهم حبوه اعرفوه كلموه هو معاكم هو سامعكم هو شايفكم لكن اول ما تربي طفل وتقولي له جنه ونار هو يعرف ايه عن الجنه والنار بتخوفيه ليه بتخوفيه ليه من اللي خلقه هو لازم يحبه ويتعرف عليه عشان يقدر يحاول يعمل عكس طبيعته البشريه اذا كان في التينيجرز بيبقى عندهم متطلعات تطلعات وبتاع ايه اللي هيوقفه انه خايف من النار ولا ان هو بيحب حد ايه انهي اقوى الحب هو اللي هيبقى ال stronger drive فانا قعدت افتش لا انا بقى هـ pause انا عارفه ان في ربنا وبحبه جدا وانا متاكده انه سامعني وكنت بقعد اكلمه وبقعد اكتب له ف letters طول ما انا قاعده بقعد اكتب له ف letters كنت بتكتبي جوابات لربنا ايوه طبعا هعيط والله كنت قاعده اقول له انت اكتر حد فاهمني ما بحبش اعيط بس بقالي كتير ما كلمتش في الموضوع ده ففاهمه فاهمه حس- فجاه حسيت اتاثرت it's okay انت اثرتي لي انا شخصيا بقعد اقول له انا تعبت انا محتاجه الاقي الطريق الصح لان انا عارفه انك موجود وسامعني وجنبي جدا واكتر حد فاهم اللي جوايا اللي انا مش عارفه اعبر عنه بالكلام ه- وريني اي حاجه اعملي اي حاجه كنت كل يوم كده لمده سنه ونص تقريبا كل يوم وعندي الحاجات اللي انا كنت كاتباها وانا كنت عايشه بره في الوقت ده وسربرايزنجلي كل فترة كان بيجي لي حد ما اعرفوش ابقى قاعدة مثلا الولاد بيلعبوا في حتة وانا قاعدة باخد كوفي وماسكة كتاب الاقي راجل مثلا سبعين سنة او حاجة قاعد جنبي مش فاكرة الكلام بالظبط بس عارفة ما تحسي ان ربنا بعت لك حد يطبطب عليكي يقول لك انت صح دوري هتلاقي أه حد يكلمك من بره يقول لك أه على حلم حلمه او ايا كان يعني ف- علامات علامات آه، كانت مريحاني قوي في الوقت ده لحد لما حصل صلح آه، بيني وبين ربنا وال... والدين عامة وقررت أنا النهاردة بقيت مسلمة اللي هو ده وأنا 30 سنة سهل قوي ان انا اسمع واحده ست بتقول او اي حد ان جنرال من غير ريتنا وحبنا على ديننا ان لما او على اي حاجه احنا بنحبها بس في الموقف ده ديننا لما يقول انا كنت غضبان قوي وعايز افهم واتعلم يتنرفزوا من باب الغيره احنا عايزين ناس تفهم لما قعدتي ووصلتي وقبل ما نتكلم في مسرح م- مرحله الصلح حسيتي ان كان ايه سبب غضبك ده if you go back in time تقولي لو كانوا عملوا كده معايا لو كانت ساره الصغيره ما تقلهاش كذا كذا كذا انا ما كنتش هبقى غضبانه الغضب ده وانا كبيره دايما عارفة كان بيتقال إيه ربنا هيزعل منك آه، شوفي بقى هتعملي إيه في الآخرة شوفي هتقفي لربنا تقولي له إيه جهنم ده ده مش كلامي ده كلام ربنا بي بيحط جوانا ان استغفر الله العظيم يا رب ان القوانين اللي ربنا حاططها هي اللي وحشه بيعنفونا بيها ده رهيب طب ما انا مش قادره يا جماعه في حاجات كتيره قوي مش قادره في حاجات كتيره عقلي مش قادر يفهمها في حاجات كتيره جدا صعبه عليا كانسان في حاجات مق- متقبلاها في الدين بس انا مش قادره اطبقها على نفسي كان ساعتها بالنسبه لي اللي هو لا كان ال approach ان الواحد ان هو لو حد عايز يعلم حد اي حاجه في الحياه مش بالاسلوب ده فلما كنت بقى فكان عندي الغضب لان ربنا في الاخر هو اللي هيعذبني ما انا مش عامله الحاجات اللي هو عايزها ما انا مش متقبله الحاجات اللي هو منزلها ما انا عايزه آه، شمال وربنا بيقول يمين فانا كان عندي غضب ان طب انت خلقني يا رب يعني سبحانه وتعالى ربنا خلقني وانا ضعيفه جدا ان انا ما عنديش القدره to follow the rules فهتاخدني وتعذبني كنت كنت عندي انهيار كل حاجه ليها معنى كل حاجه ليها مغزى مفيش حاجه طالعه كده من باب ان احنا نخوفنا ونرهبنا وخلاص الكلام ده اصل لو بنحاول كمان نطبقه في حياتنا بالذات مع اولادنا تفتكري المفروض وانا بربي ولادي اعمل ايه وما اعملش ايه تنصحيني بايه حكيت قبل كده جزء عن الموضوع ده ان ان تانيب الضمير آه، بالزياده مع الاولاد بالزياده يعني مش تق- انا مش باخد الكلام جنرال انا بقول بالزياده مع الاولاد انا شايفاه من الحاجات المضره جدا جدا لان انا شخص اتلعب في في ال manual بتاع ضميري جامد قوي فبقى على طول عندي fear كنت ساعتها من حاجات كتيرة قوي الأمومة جات لي which is يعني بعد ما بقيت أم بسنين بكذا سنة الأمومة جات لي لأن أنا كنت أم بدري قوي فاستوعبت إن أنا أم في- بعد مثلا أربع سنين قررت إن أنا عايزة آه، أربي أطفال أسوية شخصيات قوية آه، مقتنعة باللي هي بتعمله عندها عزة شخصيات سعيدة رحيمة وفي نفس الوقت قوية ف يعني جالي كده ان انا عايزه ابدا اطلع كومبو م- يعني عندهم عزه بدينهم بس متفاهمين قوي ومتسامحين قوي عندهم عزه بدينهم بس بيتقبلوا قوي كل ال cultures التانية انا ام so blessed الحمد لله ان انا جات لي فتره ان انا ربيت اولادي بره ف اشت- استخدمت ده ان هم يبقوا international citizens مش عايزاهم كانوا يبقوا جوه التابو الشرقي اللي مش شايفين غيره ان هو ده لا عايزاهم يتعاملوا مع اي بني ادم يقابلوه في الدنيا بعيبه ب- بحلوه بوحشه بصعبه بالحاجات دي كلها بدات انا personally بقى معاهم from my side احط جو- جواهم حتت هم عارفين ان هم مسلمين لان هم اتولدوا مسلمين بس ما كنتش بفرض بقى يعني كنت بعلم صح وغلط آه كنت اقول بس ماما بتزعل من كذا لكن قصه بقى اصل امك غضبانه عليك احنا وصلنا لمرحله الغضب دي امتى هي دي كلمه كبيره قوي كبيره قوي يعني بس احنا ك- كمجتمع آه، جزء كبير جدا من اهالينا بيستخدموا ده من باب بر الوالدين يعني هما دايما في حاجات كده بنعرف نالتر معاني آه، اذا كانت في ديننا او في مجتمعنا عشان نستخدمها لمصلحتنا بس بتباك فاير على الشخص في شخصيه الانسان اللي بيطلع من تحت ايدينا بعديها فانا حاولت على قد ما اقدر ان انا يعني كنت بدوس على نفسي قوي قوي قوي في حاجات ممكن تعصبني جدا مع اولادي بس اللي هو لا مش مستاهله خالص ان ده يتعمل عليه سين اصلا مش مستاهله خالص ان يتقال ان ماما هتنام زعلانه منك لا مش للدرجه دي خالص يعني واحنا كتير قوي بنقع في الحاجات دي ك- كاهالي و- وشفنا اهالينا بيعملوا فينا ايه في حاجات كتير قوي وانا كنت عايزه اتجنب ده فحاولت اربي عندهم الضمير اللي هو بتاع الرحمه والصدق وال الحاجات ال- المتعارف عليها اللي موجوده في اي دين في العالم اللي موجوده في اي culture اللي اللي تبقى حلوه لو هي موجوده في اي انسان and by time بقيت ادخل ايه ربنا سمعنا جنبنا آه، كانوا يبقوا نفسهم في حاجه وهم صغيرين كنت قاعده اقول لهم طب ما تطلبوه ما تسالوها منه مش كل مره هيجيب لكم اللي انتوا عايزينه فكنت بعمل بقى حيل بتاعه الامهات نفسها في لعبه ما اعرفش عامله ازاي فاقول لها قولي لربنا فاروح تاني يوم انا personally اجيب لها اللعبه ف- فاقول لها اقول لها ربنا سخرني ان انا اجيبها لك انا لو عليا ما كنتش عايزه اجيبها لك for example فبدات تفهم ان الكون ده كله وبدا ابني يفهم ان الكون ده كله مش في ايدين بابا وماما هو في ايديه هو فبدات ابني العلاقه مع العلاقه بتيجي بيشوفوا ان في حاجات احنا في البيت بنعملها اذا كان صلاه او صوم او كده انا ما بحبش اجبر اولادي على حاجه لان اصلا فكره الاجبار دي انا شيء بكرهه جدا وبيكسر شخصيه الانسان فلو ام مثلا عندها طفل متطلع قوي وبيفتش في حاجات كتير وبيعمل بالعكس بيه هو هو بيكتشف الطفل اللي على طول بيسال اسئله جاوبيه ولو ما تعرفيش روحي دوري عشان تجاوبيه لان ده دي الطريقه اللي انت بتبني بيها الكاركتر دي الطريقه اللي بتبني بيها الانسان دي الطريقه اللي بتدي ثقه لل... للانسان ان هو آه يسال ويعرف حب المعرفه في ناس كام واحد مننا مثلا بنبقى كنا أح- قاعدين في محاضرات او او او وبنعدي الكلام واحنا مش فاهمينه عشان مكسوفين نرفع ايدينا ونسال اصل هيقولوا عليا غبيه اصل يمكن انا ما فهمتش اللغه اصل اصل اصل اصل اصل اصل اصل وفي الاخر بتبقي راجعه بيتك ما تجاوبش على اسئلتك وممكن يبقى هو ده السبب في ان انت misunderstanding و misconception وتقعي شويه ويحصل لك حاله الغضب اللي انت بتقولي مريتي بيها بالظبط كده لما رجعتي لنفسك وحصلت حالة التصالح دي حسيتي ان انت you channel المرحلة دي في حياتك لغاية النهاردة هل ده سبب ممكن تقولي ان انا عشان كده بقيتي تنطي من طيارات آه، نط من الطيارات جه في وقت الاول ال 30 برضو يعني هو جه في وانا وانا 30 سنه I think بدايه ال skydiving كان عشان يديني الاحساس بالحريه freedom وما زلت ال skydiving بيدي freedom رهيبه انت بتنطي جوه السحاب فوق السحاب انت بتشوفي السحاب من فوق بتشوفي العالم من فوق بتشوفي البني ادمين صغيرين قد كده فبتحسي مش مستاهله هل وانت بتنطي دلوقتي من الطيارة وتاخدي نفس احساس الفريدم ده حاسة ان هو هو نفس الاحساس اللي كنت بتا... انت نفس الشخص اللي كان بينط لا انا مش نفس في الاول الشخص لا لا لا هل احساس الفريدم بيبقى شكله دلوقتي متغير الفريدم دلوقتي متغيره لان اي ثينك ان انا اخدتها بالكامل اخدتها فعليا ومعنويا وفكريا ونفسيا وكل حاجه يعني سارة اللي كانت بتنط من الطيارات في الأول كانت بتحس بإيه وسارة دلوقتي بتحس بإيه لما بتنط من الطيارة اللي كانت بتنط في الطيارات من الاول كانت بتحاول تثبت لنفسها وللي حواليها I can do it I'm a free person this is what I love and this is what I will be doing عاجبكم عاجبكم مش عاجبكم ما عنديش حاجة قدامها مشكلتكم.
جايبالي سعادة بس دلوقتي لا دلوقتي عارفة بتنط من طيارة وببقى بجد الضحكة من هنا لهنا هنا لهنا بجد ولما الباراشوت بيتفتح كتير قوي قوي قوي من ال jumps through the day الحمد لله الحمد لله الحمد لله سبحان الله الحمد meditation مرعبه مرعبه اللي هو ازاي يا رب وصلت لحد كده ازاي ادتني الاحساس ده اللي هو كام واحد في العالم بيحسه ازاي الدنيا صغيره كده ازاي مديني سعاده كده ازاي خلتني اتصالح كده ازاي لا ازاي حاجات كتيره قوي انا اصلا ساعات بقعد اقول ياه كل ده كل كل ده نعم انت حطيتني فيها من القاع انا بقول لك انا اعتبرت نفسي اسلمت وانا عندي 30 سنه
You came a long way طب هتنطي من طيارة كمان عشر سنين تخيلي سارة دي هتبقى عاملة ازاي لذيذه قوي قوي انت متخيله واحده عندها 50 سنه بتنط تبقى لذيذه قوي اه بس احنا خلاص مش بنتكلم في الارقام وال اه لا لا يعني مفيش ارقام مفيش بالنسبه أرقام.
لي حط عليها.
30 زي 40 زي آه، 50 لو بالظبط.
انت عايز تعملي حاجه بتحسي بس احساسك بالحاجه وانت نفسك فيها قوي غير احساسك في الحاجه بعد ما خدتيها وبقيتي تعرفي تستمتعي بيها غير احساسك في مرحله تانية تفتكري المرحله اللي جايه دي تبقى ايه لا لا هتبقى انا شايفاها هتبقى fun قوي و chilled قوي و...
بطلنا نزاع وصراع وغضب و...
اه لا لا صراعات لا الحمد لله for a, for a long time دلوقتي بس لا بيجي ساعات آه، زعل وبعدين اتعلمت ان it's okay ان انا ازعل وخليني بقى الاول كنت بزق الاحساس ده انه يطلع بره بسرعه دلوقتي ب- بقول له اتفضل اقعد شويه هزعل بس بحط لنفسي برضو حد يعني مش هقدر اقعد لا، زعلانه ما عشان اسبوع هتبقى ولا أنا عيط 10 أسبوع، آه، ايام لا بالظبط.
كتير قوي بس بتسمحي للاحساس انه يبقى موجود يقعد ب- ب- بلات الاحساس يفزت وبعدين لازم يمشي بقى خلاص عشان ما عنديش وقت اضيعه ما عندناش وقت الدنيا قصيره عايزه عايزه أنبسط.
اتبسط عايزه اتبسط عايزة بسرعه أتبسط.
واه نخلص بقى عايزه يعني.
انبسط آم، بتتكلمي قوي يا ساره دايما بحب قوي اسمعك كنت بتقولي بمسك السحاب وفي بدايه الكلام بتقولي انا كل حاجه بعملها حلم ايه الحلم الجاي
آه، ايه الحلم الجاي على كل المستويات ليكي لساره العمري Designs Okay as brand يعني حاسه ان انا مش عايزه افوت حته اللي انت قلتيها في الاول اصل انا سهله قوي بعرف احط ده على ده واعمل ده على ده دي حاجه مش بتيجي لستات كتير احنا بنكلكع الموضوع في دماغنا بس انت حاسه ان انت عايزه تعملي ايه ال label بتاعك ينفذه لستات حواليه حوالينا ليكي بصي انا my messages واضحه وصريحه through the brand ان انا عايزه اساعد الست ان يبقى عندها ثقه بالنفس رهيبه مش ثقه بالنفس عاديه رهيبه عايزه اساعد الست ان يبقى عندها حريه داخليه فكريه عاليه جدا عايزه اساعد الست ان هي تبقى bold في نفسها جريئه مش بس جريئه يعني هي كلمه ليها معنيين جريئه في الوقت المناسب يعني ما ينفعش ابقى انا ست وجريئه all the time يعني مش هبقى ست قوي يعني احنا محتاجين ما ننساش ان احنا ستات بصي انا هقول لك حاجه في من ضمن القرارات الكبيره قوي اللي خدتها في حياتي ان انا اخدت آه، قرار يعني كبير قوي اخدته كان عشان ما فقدتش نفسي كست ايه القرار لا ما ما انا مش عايزه dig في القرار ده قوي طيب بس في قرار كبير اخدته في حياتي عشان كنت بدات احس ان انا بخرج على اطار ان انا ست وانا ما بحب انا بحب الست تبقى ست بحب الست تبقى ست وست قوي كمان لكن آه، هاخد دور مش دوري لا طب نرجع للحلم نفسك في ايه ايه اللي جاي آه، ساره العمري از brand عايزه spread اكتر ال awareness بال key words دي كلها ان هي توصل لل- لعدد اكبر من الستات آه، ومش بس الستات عايزه استخدم ال platform بتاع ساره العمري ده ان ال ال Gen Zs بقى اللي جايين انا حواليا في كل حته فاهمه عايزه اساعدهم ان يظبطوا فكرهم يظبطوا نظرتهم للست آه، ما يروحوش لل extreme اللي هو يا اما بقى ضد قوي الذكوره وضد اللي لا هو في بالانس لذيذ قوي لو الست فهمته هترتاح والله وفي نفس الوقت ان عايزه اساعد الجيل ده ان يبقى يلاقي نفسه يعمل هويه لنفسه ما ما نبقاش كلنا اسطمبه واحده ملناش ولا طعم ولا شكل انا كتير جدا لما بشوف الجيل ده تلاقي جروب نازل مع بعض بتبقي صعب قوي تفرقي مين مين من كتر ما هم كلهم شبه بعض نسخه استنساخ نفس طريقه الشعر نفس طريقه الميك اب نفس طريقه ال... نفس طريقه الكلام نفس طريقه اللي هو هم امتى بقوا شبه شبه بعض قوي كده فاهمه It's so nice to be unique It's so nice to be yourself انا بحاول استخدم بقى ساره العمري as a brand اوصل عارفه زي الفن مش ساعات بيعملوا مسلسلات اغنيه لوحه هو it's exactly the same هو فن بحاول اوصل بيه الرساله اللي انا عايزه اوصلها ده ساره العمري هتفضل مكمله كده plus comfort انا عايزه يبقى في يعني مع الثقه بالنفس وال boldness وال authenticity وال freedom يبقى في comfort راحه راحة نفسية ومعنوية لما تلبسي الحاجة مرتاحة لما تلبسي الحاجة تبقي نفسيا مرتاحة عقلك مرتاح ما تبقيش قاعدة طب شكلي عامل ازاي دلوقتي طب او موجوعه مثلا في مثلاً.
اللبس عشان فاشن ما لازم ت- توجعني وبعدين هرجع اقولك يا رضوى بجد والله كل واحد يعمل اللي هو حاسه ايوه لان لو انت بتعملي حاجة انت مش حاساها ما عندكيش ثقة فيها هتبان في الشكل في الاخر هيبقى في حتة ناقصة كده عشان دايما بقول اكتر حاجة الواحد يتحلى بيها في اللبس ثقة بالنفس حلوه قوي الكلمه دي اكتر حاجه الواحد يتحلى بيها في اللبس هي الثقه بالنفس وكل واحد يعمل اللي يريحك اللي يريحه آه.
I can't wait to see ال chapter اللي جاي هيبقى عامل ازاي انا excited عليه قوي and انت you got me excited ال journey بتاعتك آه، جميله قوي و deep قوي وحاجه تفرح ان انت وصلتي لهنا thank you وان انت you're ready to take it to the next level كمان ان شاء الله thank you for sharing it على ايه نورتيني thank you يا رنا thank you يا ساره